بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين المحبة لا تسقط أبدا صح ده بالذات وأنا بحضر كده قلت صح ده لوحده ينفع ثلاث مؤتمرات من كتر ما فيه من لقات يعني كله لقات كورنثوس الأولى 13 ده مليان لقات إنما احنا هنركز على الأخيرة بتاعتهم لأنها لوحدها غنية أوي نقرأ الأول عشان يعني نعدي على المعاني بسرعة في الأول الأول هو ليه بولس اتكلم عن المحبة انتوا عارفين ده إصحاح المحبة أو أشهر جزء اتكلم عن المحبة في كرسائل بولس لأنه كان في الوقت ده في انبهار بموضوع المواهب المواهب يعني ايه ناس بتتكلم بألسنة ناس بتترجم ألسنة في ناس نفسها تخرج شياطين في ناس عاوزة تعمل معجزات ولقى كنيسة كورنثوس شغوفة قوي بالقصص دي وبقت الحكاية دي مستهوياهم ويبدو لقى فيها انحرافات كمان عشان كده ابتدى يقول الله لو واحد دخل الكنيسة ولقاكم بتقول كلام غريب مش فاهمه مش يقول عليكم بتهزون يعني كان واضح ان حكاية الألسنة ابتدت فيها لخبطة من زمن بولس الرسول فقال لهم بصوا مفيش مانع ان الواحد ينشغل شوية بالمواهب بس في حاجة اهم والحاجة الاهم دي بقى فتحت معاه موضوع المحبة فهنا كان مدخل الموضوع ان لقى الناس مشغولة بالاستع... بالمواهب يعني بالحاجات الخارقة الايه الجذابة دي قال لهم في حاجة اهم عند ربنا من الكلام ده ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن يعني حتى لو بعرف اتكلم ألسنة وبقول كلام كبير لكن من غير محبة أبقى دوشة أبقى واحد عامل هوسة الصنج يرن ويطن ده معناه لما واحد يكون يقولوا له بطل صداع فيبقى في واحد من كتر كلامه يقولوا له سكوتك أحسن مع أنه بيتكلم بألسنة وإن كانت لي نبوة نبوة بمعنى وعظ أو تعليم في العهد الجديد وأعلم جميع الأسرار حتى لو خدت المعنى بتاع العهد القديم يعني بيعرف الغيب كمان وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال خلي بالكم أنقل الجبال في كلام المسيح كانت حبة خردل هنا اعتبرها كل الإيمان بس مش موضوع ولكن ليس لي محبة فلست شيئا أنا أطعمت كل أموالي واحد مش بدي العشور واحد بدي عشرة من عشر وإن سلمت جسدي حتى احترق واحد دخل على الاستشهاد ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا يعني مش بس المحبة يعني تخلي المواهب تتركن خالص ده حتى نقل الجبال وحتى الاستشهاد وحتى العطاء بلا حدود كل ده ما يجيش جنب المحبة من غير محبة كل ده زيرو ملوش قيمة عشان الواحد يقول له على طب ما احنا بنحب اهو قال له لا استنى اقول لك المحبة تتقاس ازاي لألا تكون مخشوش في روحك وتقول انا كل محبة الحمد لله كل محبة لا استنى المحبة تتأنى وترفق تلاقي كل الفضائل في الجزء ده طولة البال تبع المحبة الرفق الشفقة تبع المحبة محبة لا أو الله لا تحسد لا يمكن تغير ولا تحقد ولا تحسد كلمة الحسد الكلمة الكبيرة بتاعتها المحبة لا تتفاخر اللي بيحب الناس ما يعرفش يقول أنا ما يعرفش يتكلم عن نفسه يتكلم عن الناس لكن ما يعرفش يمدح في نفسه كتير ما يعرفش ولا تنتفخ ما يعرفش يتعالى لو بتحب الناس ما تعرفش تتنتفخ ولا تقبح ولا تقبح يعني لا ترى شيئا قبيحا تعرفش تشوف حاجة وحشة يبقى اللي عنده محبة عينه نقية عينه بسيطة زي ما قال المسيح ما بيشوفش حاجة وحشة لا يقبح يعني لا يرى القبح يرى كل جميل يرى الناس كلها حلوة ولا تطلب ما لنفسه محبة الحقيقية يطلب صالح الناس يشغله راحة الناس فكرش خالص في نفسه بينسى نفسه طول تدخل دماغه تلاقيها دايما مشغول بقضية حد مش بقضيته هو لا يطلب ما لنفسه لا تحتد حتى مش بيقول لا تغضب ده جابها من جذورها خالص الحدة وهي درجة من درجات الانفعال يعني لا تحتد ولا تظن السوء كل دي لقات كل واحدة منهم تنفع موضوع بس احنا هنركز على الأخير ولا تظن السوء يعني لو بتحب الناس لا تسيء بهم الظن ولا تفرح بالاسم المحبة الحقيقية لا يمكن تفرح انه حبيبك بيسرق ولا بيغش ولا ولا بيسلك سلوك رديء ما تقدرش تفرح له بالعكس قلبك يوجعك عليه لانك بتحبه بل تفرح بالحق لما تلاقي حبايبك ماشيين صح تبقى فرحان بيهم وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا أما النبوات فستبطل يعني الوعظ والتعليم والكلام وحتى التنبؤ بالغيب ما كل ده هيروح بعد كده ملوش مكان وأما الألسنة فستنتهي حتى لو واحد بيتكلم بلغات حقيقية كمعجزة يعني إنما برضه يومين وخلاص والعلم واحد عنده علم جديد سيبطل مهما كان عالم يعني وتبقى يعني اسمه في الجرايد بس هيطلع في صفحة الوفيات في الآخر حتى لو الصفحة كلها عليه بس برضه اسمها صفحة الوفيات لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطر هو ليه اختار الطفل هنا الطفل فقير في كل اللي فات وغني في ايه في المحبة الطفل فكروا في الاطفال كده لا الطفل ما يعرفش حاجة من ناحية العلم ما يعرفش ألسنة هو أساسا ما بيعرفش يتكلم عربي يعني لسه بينطق فكر في المواهب ما يفهمش يعني ايه مواهب خالص وعظ تعليم عطاء ما عندوش الكلام ده خالص الحاجة الوحيدة اللي يملكها الطفل فعلا وممكن يبقى أكتر مننا كمان الطفل الطبيعي في محبة حقيقية ومحبة ساعات تبقى جياشة جدا وأكتر من محبة الكبار كمان بدليل أنه الطفل يسعد الكبير أكتر ما الكبير يسعده وكلكم جربتوا الحاجات دي مع أولادكم وأحفادكم ده معناه أن محبته أكتر فهنا معلمنا بولس قال الطفل يسبق ليه؟ لأن الطفل هو الأيقونة الطبيعية للإصحاح ده لا يعرف يحسد ما يعرفش يعني يحسد ما يعرفش يسيء الظن هو زي ما بيقولوا له ما يعرفش يتفاخر ولو تفاخر تلاقيها يعني مش تفاخر بكبرياء فرحان يعني فرح ببساطة ما هواش كبرياء خالص ولا انتفاخ ما يعرفش يعني يفرح بالخطية ما يعرفش الحاجات دي يفرح بالاسم ما يعرفش يعملها فتلاقي ان هو بينفذ الاصحاح لوحده فقال انا لما كنت طفل كنتش اعرف حاجة وعلى قد تفكيري كنت عايش لما كبرت بقيت أعرف كتير هو عاوز يتكلم عن العلم والمعرفة هنا فبيقول أننا ننظر الآن في مرآة إحنا بالنسبة للسماء الحياة الأبدية دلوقتي أطفال معلوماتنا ومعرفتنا عن الله لا تزيد عن معرفة طفل سنتين بالدنيا ما يعرفش حاجة ما فهمش حاجة بالنسبة لنا يعني يعتبر ما يعرفش حاجة خالص إحنا كده بالنسبة للحياة الأبدية وأسرار الملكوت والمسيح في مجده اللي نعرفه قشور إنما الحاجة الحقيقية اللي بتربطنا بالمسيح إيه مش المعرفة مش المعلومات إن إحنا بنحبه وأنا قلت المثل وبقوله كتير معلش محتمل التكرار لو جبت طفل هنا صغير سنتين يعرفش حتى يطلع الكلام بالعافية سألته أي سؤال عن أبوه مش عارف يجاوب لكن لو قلت له شاور على بابا طبعا هيعرف واخدين بالكم الفرق يعني هو ما يعرفش عن أبوه لكن يعرف أبوه فاهمين الفرق ما يعرفش عنه بس يعرفه هي دي المحبة المحبة علاقة شخصية يطلع واحد جاهل أمي ما يعرفش آيتين على بعض يسبقنا كلنا للسام ليه بيحب ربنا أكتر إنما إحنا حافظين آيات قد كده مش هي دي إحنا ممكن نبقى بنعرف عنه بس هو بيعرفه هو لأنه بيحبه فالحب العلاقة الشخصية تخلي الطفل أقرب لأبوه من أي زملاء أبوه وأصدقاء أبوه وإخوات أبوه كمان لأن الطفل بيحب أبوه أكتر فيبقى أقرب فهنا بيقول أننا ننظر الآن في مرآة في لغز يعني كل لسه في ألغاز كتير قوي وفي أسئلة كتير الواحد بيجتهد فيها لكن برضه الله أعلم ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء ما نعرفش كل حاجة ففي مراية كده مغبشة لسه مش شايفين الحقيقة اللي وراها لكن حينئذ لما نروح السماء بنعمة ربنا هنشوف المسيح وجها لوجه وأي سؤال مش أبونا اللي هيجاوب المسيح يجاوب طب حصل كده ليه زمان يا رب واحنا عايشين على الارض طب جبت التجربه دي لفلان في الوقت ده بال- بالشده دي ليه خلاص اسال ربنا بقى ما انت قاعد معاه هيقول لك بقى ويشرح لك كل حاجه والاسئله العويصه واللاهوت اللي, اللي فيه حاجات ساعات تبقى فوق ال- ال- العقل شويه طب وماله كل ده يشرحه ربنا حينئذ وجها لوجه الآن أعرف بعض المعرفة وما أقل البعض اللي بنعرفه ده ولكن حينئذ سأعرف الله سأعرفه هو مش هعرف عنه بقى هعرفه بيرسونالي أكتر كما عرفت زي ما هو عرفني كويس أوي أنا هعرفه كويس أوي أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة يعني إيه امسك في الثلاثة دول يدخلوك السم إيمان ورجاء ومحبة ولكن أعظمهن المحبة لأن هو لسه مقارن بين الإيمان والمحبة في الأول وقال لو عندي كل الإيمان وأنا الجبال إنما ما عنديش محبة ما كسبتش حاجة وزي ما شرحها واحد من القديسين وقال إيه الإيمان والرجاء ياخدوك من إيدك يوصلوك لباب السماء يقولوا لك سعيدة عاوز حاجة تاني ليه ما يدخلوش ليه ما يدخلوش معانا الملكوت لأنك الإيمان ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى جوه في ترى مش ما- ما ما عادش في لا ترى جوه خلاص هتشوف فالإيمان ياخدك النهاردة عشان مش شايف يوصلك لغاية باب الملكوت الرجاء بأمور لا ترى فالرجاء برضه ياخدك من ايدك ويقول لك انت ليك عشم في الملكوت مع انك مش شايفه شاطر تعالى معايا وصلك للملكوت يقول لك فتح عينك بقى مع السلامة انما المحبة تاخدك بقى من ايدك وتقول لك تعالى انا داخله معاك لغايه جوه وهقعد معاك للابد ففي السماء تنتهي كلمه ايمان ليه تستبدل بكلمه عيان عيان يعني ايه خلاص شايف يقولوا لك في ملائكه يقول لهم انا شايف في حياه ابديه ما انا دخلت في فرح انا حاسه ما فيش اكل وشرب ما انا اهو ما باكلش في المسيح في مجده قدام عيني فخلاص ما عادش في حاجه اسمها ايمان انما ايه الجو بقى السائد في السماء المحبة تلخص السماء كلها في الكلمة دي كل الجو حب في حب ربنا بيحب ملائكته وناسه وناسه بيحبوا بعض ويحبوا ربنا فعشان كده معلمنا بولس بيقول المحبة اتعلمها النهاردة لأن دي لغة السماء ولو اتعلمت أي حاجة حتى الألسنة والمعجزات ومعرفتش لغة المحبة مش هتدخل تبقى غريب في السماء تيجي على الباب تقول انا بعمل معجزات يقولوا لك بتحب الناس هتقول لهم ناس ناس يقولوا لك لا ارجع بقى ارجع اتعلم الاول حب كل الناس وبعدين تعالى طب والمعجزات ما عندناش ح... ما مش محتاجينها في السماء ما عندناش حد عيان ما عندناش حد بيموت ما عندناش حاجة بتوجع فما عندناش احتياج للمعجزات في السماء شوف لك حتة تانية نرجع بقى المحبة لا تسقط أبدا المحبة لا تسقط أبدا دي ممكن تتفهم بثلاث اتجاهات المحبة لا تسقط بمعنى المحبة لا تخطئ أبدا والمحبة لا تسقط بمعنى المحبة لا تفشل أبدا والمحبة لا تسقط بمعنى المحبة لا تنتهي أبدا دول ثلاث اتجاهات وكل واحدة منهم مختلفة عن التانية في المعنى لو فكرنا الأول نقول المحبة لا تسقط بمعنى لا تخطئ أبدا مرة واحد من القديسين قال التعبير ده قال حب ربنا واعمل أي حاجة بعد كده حب الله واصنع ما شئت ليه اصنع ما شئت مش هتعرف تغلط حب الناس واعمل أي حاجة بعد كده مش هتعرف تغلط فكروا فيها فعلا لأن أي خطية إما تعدي على حب الله أو تعدي على حب البشر أي خطية فكر كده لما بتدين الناس أنت تعديت على حب الله على حق الله كديان وتعديت على حب الإنسان لأنك بدل ما تحبه دنته حكمت عليه التذمر تعدي على حب الله لو بتحب ربنا لا يمكن تقول له ليه عملت كده آه، الزنا تعدي على حب الإنسان وعلى وصية الله الغضب تعدي على حب الإنسان وعلى وكسر وصية الله وهكذا فتلاقي أنك لو عرفت تحب لن تخطئ فلو واحد مش بيعرف يحفظ خالص ولقى الوصايا كتير قوي واللقات كتير قوي وقال لك يا عم دي شغلانه صعبه قوي نقول له ايه عليك واحده بس ومن غير لا كمان حب ربنا وحب الناس افعل هذا فتحيا تحيا حياه ابديه دي كان كلمه المسيح في موضوع السامري الصالح لما جاله الناموس يقول له ايه هي اعظم الوصايا ما الوصايا كتير قال له حب ربنا وحب الناس قال له افعل هذا فتحيا يبقى المحبة لا تسقط أبدا يعني لو فعلا أنت بتحب بجد مش هتغلط أبدا معنى أن احنا بنغلط كل يوم لغاية النهاردة أن المحبة مش كاملة خلينا واضحين لا لربنا ولا للناس بدليل كل أنواع الخطايا اللي بتعدي علينا كل الخطايا خطايا الفكر خطايا العين خطايا اللسان خطايا القلب كل ده لأني مش عارف أحب ربنا كفاية ومش عارف أحب أخويا كفاية عشان كده معلمنا يوحنا يقول المحبة الكاملة تطرح حتى الخوف إلى خارج حتى الخوف ما تعرفش تخاف الخوف الغلط بتاع اللي كنا بنتكلم عنه فالمحبة لا تسقط أبدا يعني المحبة لا تخطئ أبدا عشان كده ممكن نطلع بتدريب أو بفكرة راجع نفسك على الخطايا من منظور المحبة وعالج الخطايا بالحب تاني راجع نفسك على الخطايا من فلسفة المحبة يعني ايه يعني لما بتقول انا كسلان ما بصليش القضية هي ليه غلط هي ليه خطية لانه ما يصحش تكون بتحب ربنا وما تكلموش هي مسألة ما يصحش فاهمين الفكرة ليه لأن العلاقة علاقة حب ساعات في المعترفين كده يجي ناس معترفين كلامهم حلو يعلمنا احنا دروس يقول لك انا صعبان عليا قوي من نفسي ربنا مغرقني خير وانا حتى القعده معاه واكلها عليه تحس ان القصه ايه علاقه شخصيه كده كلام عن شخص محبوب هو بيدي كتير قوي وانا مش بدي بالمقابل فحاجه تكسف بس هي ده, ده الشغل المظبوط القضيه مش ريكورد صليت كم مزمور وعملت الواجب ولا لا القضية أكتر ما يصحش يكون بيعمل معايا ده كله واستخسر فيه أصلي واستخسر فيه أصوم وفاصل أفاصل هي الحكاية مجاملة في ناس كتيرة قوي علاقتها مع ربنا مجاملة عارفين المجاملة يعني ايه يعني سد خانة كده يعني يعني الناس دول برضو جاملونا لا برضو لازم ايه نتكلف شوية ونعمل المشوار ده الحمد لله خلصنا المشوار هو نوع من الحب بس ايه ادنى درجاته مش كده غير واحد بتحبه رايح له وانت سعيد غير واحد صاحبك ما بتفكرش خالص بيجاملك ولا ما بيجاملكش الموضوع اكبر من كده الموضوع خرج بره دايرة المجاملة وبقت حكاية حب هو بيحب يقعد معاك وانت بتحب تقعد معاه فالتقصير والمجاملة دي كلمات مش في القاموس بقى بتاعكم تنفع مع الغرب تنفعش مع القرب فالمحبة لا تسقط أبدا يعني المحبة لا تخطئ أبدا وبالتالي يقاس النمو الروحي بالحتة دي عاوز تعرف بتقرب من ربنا قد ايه تقدر تعرفها من الحتة دي بتحبه قد ايه وبتحبه قد ايه يعني مش هتغلط يعني لو الغلط بيزيد تبقى بتحبه أقل لو الغلط بيقل تبقى بتحبه أكتر لأن دول ماشيين متوازيين لأن المحبة الحقيقية لا تخطئ أبدا لو حبيت أخوك مش هتعرف تغلط مش هتعرف تغلط في حقه بأي شكل من الأشكال وكل خطايا اللي بيننا وبين بعض هي ضعف في المحبة تاني في تفسير للمحبة لا تسقط أبدا المحبة لا تفشل ساعات في الانجليش كمان يترجموها كده love never fails مش love never ends يعني ايه لا تسقط ابدا ساعات تترجم المحبة لا تفشل ابدا لا تسقط يعني كأنه امتحان المحبة تكس ما تنجح لازم المحبة تنجح على طول مهما كانت دايما ناجحة بمعنى ايه دي فكرة جميلة يا ريتنا يعني نفكر فيها شوية لا يمكن المحبة تخسر أي جولة أو أي علاقة بمعنى إيه زوجة بتحب جوزها فعلا جوزها صعب متعب ملوش في ربنا مفتري أناني بخيل قول اللي تقوله لو هي مليانة بحب حقيقي من ربنا هتكسب هتكسب هتكسب السماء وهتكسب جوزها ربنا يديها ال- العمر والصحة وطولة البال أنا مش بتكلم في يوم وليلة يعني أنا أقصد كده يعني أنا أقصد الجولة الأخيرة ليها الماتش مش هيخلص بسرعة وهتاخد على دماغها كتير إنها في الآخر لازم هتطلع منتصر لأن ده وعد المحبة لا تسقط أبدا محبة لا تسقط أبدا فكركم مثلا بقصة أغسطينوس وأمه أمه ست غلبانة قديسة مونيكا لا حيلة له مع راجل وثني فظ الطباع مفتري وابن شاب عاق آه، فاسد آه، طالع فيها فيلسوف زمانه طب يعني بتعمل ايه الغلبانة دي مع اتنين اصعب من بعض بس بتحبهم بتحبهم ملهاش حيلة غير كده لا منطق ينفع مع الفيلسوف البي فيلسوف وسطينوس كان استاذ فلسفه ابنها ودي ست غلبان هتقول له ايه بقى تجي له يمين تجي إيه؟ ما فيش كلام يملى عينه ابدا والتاني سوسني من يومه وما يعرفش ربنا وصعب قوي بس هي ما عندهاش غير حاجه واحده بس بتحب والحب مترجم في حياتها الى صلاه ودموع طول حياتها فلما شافها القديس امبروسيوس قال لها لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع هتكسبي هتكسبي لازم تكسبي أنا عارف ربنا أصلي أنا عارف طريقته أنا عارف وعده المحبة لا تسقط أبدا حبك هيكسب هيكسب قسوة قلبهم وعند عقلهم وكبريائهم وطباعهم وعاداتهم وأخلاقهم وفسادهم لازم هتكسبي ده كله الشيطان اللي بيحركهم هتكسبيه برضه وانتصرت القديسة مونيكا قبل ما تروح السماء جوزها اتعمت وابنها كان قديس وراحت السماء وهي منتصر وكسبانة كل حاجة المحبة لا تسقط أبدا never fails اوعى تفتكر انك لما حبيت اخوك وظلمك بدل المرة مرات انت خسرت لا ما خسرتش كمل كمل للآخر هتكسب ومش هتكسب نفسك بس انت اولا هتكسب نفسك هتكسب الملكوت لانك فضلت تحب انت هتكسب في قضيتك لكن ده الاشطر من كده هتكسبه هو كمان لا يغلبنك الشر ها اغلب الشر بالخير ان جاع عدوك اطعمه ان عطش اسقيه لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه تحرق شره يعني تحرق قلبه الاسود مش مش تحرق قلبه بس لا تحرق الغلط اللي فيه تظبطه ترجعه بني ادم يعرف يحب اذكر واحد من الاراخنه راح السما كان استاذ كبير وكنت بحب اقعد معاه وكان مستشار في مجلس الدوله مركز كبير وقال لي انا ياما دخلت في جولات مع ناس في القضاء بيكرهونا بيكرهونا تمام وكل جولة من دول كنت أحط في بالي إن ده تحدي هو عاوز يغلبني بشره وأنا لازم أغلبه بالحب وما خسرتش ولا مرة قال لي ما خسرتش ولا مرة يعني تبتدي العلاقة بواحد بتهضه متغاظ منه لأنه ناجح ومتميز و و و ومسيحي فيبقى ايه توقع بقى كل الذنب وكل الكلام وكل الكل وهو التاني رد فعله ايه هيبقى مزيد من الحب مزيد من الامانة مزيد من العطاء ما هو تحدي ما هي جولة هو سلاحه الشر وانت سلاحك الخير هو سلاحه الانانية والذنب والمكر والدهاء وهو التاني سلاحه الحب والعطاء ويطلع كسبان لازم ويغيره يغيره يعني يغير فكرته يغير طريقته يخليه يحترمه يخليه يحبه يجبره على الحب يبقى الحب يكسب الحب لازم يكسب المحبة لا تسقط أبدا عشان كده يقال في الكتاب إيه كلمة جميلة قوي يقول إيه في نشيد 8 النشيد ده تبع عن سفر الحب سفر الغرام مش بس الحب الحب بقى على أعلى مستوى الحب الإلهي لما يتحول إلى غرام للنفس فهنا تقول له العروسة إيه تقول لعريسها نشيد 8 6 اجعلني كخاتم على قلبك يعني إيه أبقى جوه ومقفول عليك وأنا واقف على الباب مفيش غيري طبعا دي مش حركات زوجات فما لا يعني دي إيه ده حب على أعلى مستوى أنا لحبيبي وحبيبي لي يعني كأن كل ربنا بتاعها والنفس كلها لربنا ويعني رومانسية عالية أوي فجعلني كخاتم على قلبك وكخاتم على ساعدك مرة واحد من الآباء عرفني الحكاية دي ما كنتش عارفها يقول ايه الخاتم في الخطوبة يبقى في, في اليمين مش كده صح كده آه في اليمين وبعد كده في الجواز يتنقل للشمال اليمين دايما عندنا أقوى فالطبيعي المفروض الجواز يبقى في اليمين قال لا هو في اليمين ده لسه ايه اختبار انما لما بيروح الشمال بقى ايه القلب على الشمال فاهمين ازاي فاصبح خاتم على القلب يعني ايه دخل القلب واتقفل واتختم خلاص كده تأبيدة يعني اجعلني كخاتم على قلبك خاتم على ساعدك فالدبلة في الشمال معناه محدش تاني يدخل القلب خلاص قلب اتقفل واتختم لأن المحبة شوفوا التعبير قوية كالموت كلمة غريبة أوي يعني مع الرومانسية دي والروقان دي ده تشبيه ده طب قول قوية مثلا زي الأهرامات زي أي حاجة بس قوية كالموت يعني كلمة تبدو تقيلة لأنه في العهد القديم أقوى حاجة الموت المرعب لكل حاجة أقوى من أقوى إنسان عشان كده في العهد الجديد يقول آخر عدو يبطل هو الموت ولأن في سبق بين الموت والمحبة فاهمينها؟ يعني إيه هل الموت يبطل المحبة طبعا لا هل بتحبوا حبايبكم اللي سبقوكم للسماء طبعا يبقى مين انتصر يبقى الموت حب يفصلك عن حبيبك وانت بحبك استمريت يبقى ايه يبقى الحب انتصر فاهمين ازاي فهنا يقول المحبة قوية كالموت ده قبل القيامة فاهمين ازاي دلوقتي في العهد الجديد تقول ايه اقوى من الموت محبة اقوى من الموت الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظى مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة فاهمنا يعني ايه لو كبوا مية الدنيا نار المحبة لا تطفئ ابدا يبقى المحبة لا تفشل تخيل نار بتاكل اي حاجة تفشل ازاي دي النار تحطها في مبنى تحرقه مبنى اسمنت مسلح طب وماله نار فاذا المحبة لا تخطئ لا تسقط ابدا بمعنى لا تخطئ ابدا ولا تسقط بمعنى لا تفشل ابدا وعشان كده ده سلاحنا الوحيد في الخدمة ياما بنشوف ناس عنيدة وصعبة وملهاش مدخل وملهاش ودن وواخدة في وشها ومصرة على طريقها طب هتعمل له ايه حبه بس ويبقى سبق حبه اوعى تتخاذل في الحب لو ركنت السلاح يبقى ابليس عرف ينتصر انما لو تمسكت انك تحبه لاخر لحظة هترجعه هتنقذه مهما كانت الحالة وفي حالات تبدو هلكت تبدو هلكت انما بالمحبة تقومها من الموت زي قصة زكا زكا كان يعتبر ابن الهلاك كل اليهود معتبرينه ابن الهلاك فربنا يسوع قال ايه لما دخل بيت زكا قال لأن ابن الإنسان قد أتى ليخلصها ما قد هلك يعني إذا اعتبرته زكا هلك بالثلث أنا جاي عشان أنقذه برضه كل المجتمع معتبر واحد زي زكا ده ده وقود جهنم يعني والسامرية والأشكال دي إنما ربنا يسوع ما عندوش حاجة اسمها كده ما عندوش حاجة تقف قدامه ليه لأن الله محب هيغلب يعني هيغلب ما يلتقي بأي واحد من وقود جهنم دول لازم يطلعه من جهنم لازم يدخل ايده في النار ويشده ويطلعه بالمحبة حكاية مش محتاجة معلومات ولا فلسفة ولا شطارة ولا مواهب ولا ذكاء ولا فلوس لا الخدمة مش محتاجة غير حب حب على قد ما تقدر لازم تكسب الجولة بس مش لازم تكسبها بسرعة لأن الحب عاوز نفس طويل عاوز جهاد طويل تالت تفسير للكلمة الحلوة دي المحبة لا تسقط أبدا يعني لا تنتهي أبدا دي ذكرناها ضمنا يعني المحبة حاجة جميلة أوي تبتدي لكن ملهاش آخر كل علاقة حب حقيقي حقيقي تبدأ ولا تنتهي الناس تسافر الناس يحصل لها قد ما يحصل لها الناس حتى تسيب الدنيا بس خلاص الحب ابتدى يبقى ما بيقفش كل حاجة في الدنيا كل سلعة في الدنيا كل علاقة في الدنيا كل شكل من أشكال الحياة اللي على الأرض تلاقي له بداية وله نهاية لأن طبيعة الأرض محدودة كل اللي فيها له أول والآخر إنما الحب عملة مش أرضية عملة سماوية فقد يكون لها بداية ولكن ليس لها نهاية أنت تبتدي تحب تحب الناس اللي حواليك النهاردة الحب لا ينتهي هتكمل معاهم إلى آخر الدهور العلاقات المسيحية لا تنتهي بالموت ولا تنتهي بالمرض ولا تنتهي بالسفر ما تقفش عند حدود الجغرافيا ولا التاريخ يفصلك عنه كام سنة لا حبيت ماري جرجس هتفضل تحبه إلى آخر الدهور خلاص هتقعد معاه بعد كده في السماء محبة لا تسقط أبدا تبدأ ولا تنتهي طب دي حاجة حلوة أوي ليه؟ أصلها في عمقها معناها أنك لما حبيت دخلت جوه ربنا وربنا ملوش آخر أنت ساعة ما دخلت ابتديت لكن بدل دخلت ربنا ملوش آخر لأن الله محبة فهي في فلسفتها بدل دخل الحب قلبك أنت دخلت في ربنا وربنا دخل فيك بدأت بالمحدود وانتهيت إلى اللامحدود خرجت بره حدودك كإنسان ضعيف قد كده طلعت بره الكوباية لا لا خلاص دخلت في البحر فبقت الحكاية مفتوحة معاك هتحب ولا ينتهي الحب ولا تنتهي العلاقات ودي أحلى حاجة في السماء أن الموضوع بقى إيه ملوش نهايات مفهوش تغييرات كل ده بيقف المحبة لا تسقط أبدا هنا تحط كلمة الأبدية بقى أبدا يعني أبدية الأبدية تتفهم من كلمة المحبة واحد من الوجوديين قال كده اسمه ايه جبريل مارسيل باين كان وجودي مؤمن مع الوجودية دي ليها اصلا اشكال كتير قال ان تحب هو ان تقول لمن تحب انت لن تموت شوف الفلسفة ان تحب هو ان تقول لمن تحب انت لن تموت لن تموت يعني ايه طب ما هيموت لا خلاص هو مش هيموت بالنسبة لك فاهمين المعنى أن تحب هو أن تقول لمن تحب أنت لن تنتهي أنت دخلت حياتي مش, مش هتطلع خلاص مفيش نهاية مفيش حدود للقصة كلمة جميلة لكن طالعة من فكرة المحبة لا تسقط أبدا دخلت الأبدية بالحب عشان كده اللي بيعرف يدوق حب ربنا وحب الناس بيدوق الأبدية وهو على الأرض بيبتدي يستطعم طعم السماء وهو في الدنيا لأن طعم السماء يدوقوه كده إيه عينات بس طعم السماء فرح هتحسه سلام تحسها راحة بال تحسها سعادة كده ملهاش علاقة بالجسديات والفلوس والأكل والكلام ده آه هو ده طعم السماء بس أنت إيه تاخد لحظة يعني ده بقى هناك كتير أوي لكن تدوقها طالما الحب دخل قلبك تبتدي تدوق حلاوة السماء وأنت على الأرض لأن ملكوت السماء كله كده بر وسلام وفرح في الروح القدس نقول في الختام ايه بقى اذا كانت المحبة لا تسقط ابدا هي المحبة هي علامة الانسان المسيحي يعني اشطر مسيحي هم اللي لما يجوا يعملوا له ديفينيشن يعرفوه كده زي ما بيقولوا الله محبة يقولوا ايه فلان ايه محبة لما يجوا يعملوا له تعريف للإنسان يطلع في الآخر كده إنه حتة محبة بتتحرك ده تعريف المسيح الحقيقي سيبك من المعلومات والعلم والثقافة وكل الكلام ده رتوش من من بره إنما الم- علامة المسيح الحقيقي هو كائن يحب تعريف المسيح الحقيقي إنسان يحب full stop يحب ربنا ويحب الناس ويحب الطبيعة ويحب الخير ويحب الجمال ويحب الحيوانات ويحب كل ده ماله حب كائن حب زي ربنا مش ربنا خلقه على شبهه ومثاله كده رجع للشبه فاهمين ازاي كده اتضبط على الاصل لما ترجع تاني وبقى كله على بعضه حب اتضبطت الصورة على الاصل كل اللخبطة اللي حصلت فيه بالخطية رجعت اتصلحت تاني وعشان كده تاني كلمة المحبة علامة المسيحي المحبة نتاج توبة يعني ايه نتاج توبة يعني لو تبت بجد تتملي بالمحبة طب ايه العلاقة ما هو اصل الخطية طلعتك بره الصورة خليتك اناني خليتك مش عارف تحب لا نفسك ولا ربنا ولا الناس التوبة تعمل ايه ترجعك في الفورمة تاني ربنا والناس ونفسك تحبهم صح كل كل خطية تطلعك بره وكل توبة ترجعك تاني تقرب فالمحبة نتاج توبة تطلع في كلام بقى يوحنا المعمدان بمنتهى البساطة يقول اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة يقولوا له يعني نعمل ايه قال لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له فاهمنا يعني لو تايبين بجد مش معقول يبقى عندك خدمتين وواحد تاني ما عندوش يبقى تعبير التوبة على طول ايه محبة لا تشو بأحد اوعى تغلط في حد لو كنت تايب يبقى أول تعبير للتوبة تلاقي نفسك قلبك اتفتح للناس تحب الناس تحب ربنا تحب الدنيا تحب الدنيا بالمعنى المظبوط بتاعها تحب الحياة تبقى مقبل على الحياة كل ده حلو ليه لأنه حب كلمة كمان المحبة نعمة وجهاد يعني ايه شكل الكلام حلو انما بقى لما ننزل لأرض الواقع ونلاقي شخص بيغيظ ومستفز ومقلب وزنبة ومشاكل وهموم تلاقي الكلام صعب الحب طلع صعب ليه ما تحب واحد كويس قوي محترم قوي عامل الشغلانة دي انما تيجي تحب واحد ما يتحبش تلاقيها لا ده صعب قوي ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم اليس العشارون والخطاء يفعلون هذا ما بيعرفوا يعملوها الناس اللي ما يعرفوش ربنا دي لكن انت بتاع ربنا لا ده الموضوع مختلف المحبة نعمة نعمة يعني ايه يعني جفت يعني هدية من ربنا يعني انت بتروح لربنا بتقول له اديني محب انا مش عارف احب انا قلبي قد كده انا بال... مش عارف احب نفسي حتى حتى نفسي بكرهها بتغاظ منها مش عارف احب اخويا اللي معايا في بيتي مش عارف احب مراتي مش عارف احب عيالي كما يجب بتقول لي حب عدوك ده انا خيبت الدنيا فانت بتروح لربنا تقول له انت المصدر انت الله محبة انت البحر هات شوي فانت المحبة نعمة نعمة يعني عطية يعني هدية من ربنا فما كنتش تقرب من ربنا وتمد ايدك لا يمكن تبقى عندك محبة المحبة المسيحية هي عطية إلهية محبة الله انسكبت شوف التعبير ده اتدلقت كده زي المطر انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا يعني ربنا حط فينا روحه عشان نروح المحبة لأن روح الله عشان نعرف نحب فكل ما تبقى روحاني كل ما تبقى كلك حب فالمحبة أساسا نعمة عشان كده في أي تدريب للمحبة أي مشكلة أزمة حب في بيت ولا بين أصدقاء ولا أخوات أول كلمة بنقولها إيه والناس بتفتكرها لازمة كده صلي يقول لك ما أراكوش غير الكلمة دي لا هي دي فعلا الحل ليه ما هو صلي يعني اعتراف ضمني أنا عاجز أن أحب أنا مش عارف أحب أنا عاوز حاجة من برايا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا فعلا مش عارف أحب ساعات ناس قريبة ليا لمجرد اختلاف الطباع العجز البشري ده علاجه هدية من ربنا لأن الله يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار حب بقى بلا حدود بلا شروط فأولا المحبة نعمة إنما المحبة كمان جهاد ليه ربنا بقى يحترم إرادتنا جدا ميزة وفي نفس الوقت أزمة ليه الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك لأنه بيحترم إرادة الإنسان زي ما غلطت بإرادتك تتوب بإرادتك زي ما كسرت الوصية بإرادتك ترجع تحب أخوك بإرادتك تيجي تطلب تقول عاوز محبة اديك ما تطلبش ما تاخدش تحاول تحب أدلق عليك الحب قفلت قلبك وما بتحاولش مفيش حب مفيش حب لو ما بتحاولش تعبير جميل قريته في كتب الزواج المسيحي يقول الزواج الحقيقي هو زهرة تدبل إن لم تسقيها يعني إيه في ناس متصورة أنها بدل اتجوزت الحكاية تمشي لوحدها لا ما بتمشيش لوحدها بدليل المشاكل الزوجية ما بتمشيش لوحدها إما كنتش تهتم انك تسعد اللي معاك وترضيه وتريحه ما كنتش تسقي العلاقة دي بمجهود العلاقة مش هتمشي واحد بيعتقد ان الابوة هي كده جبت عيال فبقيت اب لا ما كنتش تسقيها العلاقة دي وتركز فيها وتهتم بيها ما ياما اباء عيالهم مش حاسين بيهم كاباء فالعلاقات المحبة كلها محتاجة جهاد هي نعمة بس محتاجة دور إنساني من له يعطى ويزداد من له محاولة حب يعطى حب من له طلب حب يجاب طلبه بالحب ومن عنده حب قليل عاوز أكتر يزداد حب زي ما هو عاوز لدرجة واحد يقول إيه المسيح الحقيقي إنسان يحمل العالم كله في قلبه شوف التعبير الحلو ده من كتر ما قرب من ربنا زي ما ربنا يسوع مشغول بهموم الدنيا كلها تلاقي كل ما انت بقيت مسيحي حقيقي كل ما هم مجاعات افريقيا شغلك والملحدين اللي في شرق اسيا في دماغك الله يعني انت قادر على بيتك ما هو اصل دي حاجة جوه ده حب ربنا بيدلق جوه قلبك فبيشغلك باللي مشغول بيه ربنا آخر حاجة نقولها الحب هو الكرازة يعني نحن نكرز بالحب والحب كرازة بمعنى ايه يعني مش لازم تعرف تتكلم عن ربنا ومش لازم تعرف توعظ ومش لازم تحفظ آياته بس لما تحب الناس انت قدمت المسيح من غير ما تحس قصة مشهورة قريتها زمان لما حصل الطاعون في الأربعينات أظن كان أظن في حاجة كده أزمة بليغ في الهند كان في راجل مسيحي مبشر رايح يبشر فدخل قرية منعوه تماما من أنه يتكلم عن المسيح كانت كلهم هندوس وكده فما سمحولوش يتكلم وكان طبيب فاشتغل دكتور وما جابش سيرة المسيح طبعا إحساس صعب أن واحد يبقى نفسه يتكلم عن ربنا وممنوع من الكلام قعد كده كذا سنة حصل بقى الوباء فطلعوا في دخل القرية يعني القرية جالها وصلها الطاعون ده أو الكوليرا مش فاكر يعني وباء من الأوباء الشديدة فالناس كلها طلعت بره القرية وسابوا الناس في بيوتها تموت يعني اللي, اللي صابهم الوباء سابوهم يموتوا كنوع من العزل لأنه في عشرات فشافوا منظر غريب قوي تاني يوم لقوا الدكتور جايب العصاية حاطط فيها جرادل وداخل القرية قرية الموت داخل يعمل ايه ده هيتعدي طبعا كونه داخل ممكن يتعدي ولسه ما كانش فيه بقى امصال وانتبيوتكس يشاء ربنا انه بيت من البيوت اللي فيها الوباء بيت عمدة القرية اللي منعه من انه يتكلم عن المسيح فراح يسقيه ميه ويديله لقمه ياكل لغايه ما يموت ما فيش علاج لأن أظن كانت كوليرا فالراجل وهو الدكتور بيسقيه قال له يا دكتور هقول لك حاجة أنا هموت ابني يبقى ابنك والقرية دي كلها تبقى مسيحية الراجل قعد كذا سنة محروم من الكلام عن المسيح ممنوع من الكلام عن المسيح بس عمل ايه حبهم حبهم بس لما حبهم بقوا مسيحيين لوحدهم هم اللي طلبوا كنا زمان يعني لما اتخرجت كنا بنخدم مع راهبات الأم تريزا اللي في في الفجالة في بيت تبع الأم تريزا في الفجالة كنا بنروح نساعد في خدمة المسنين شوية أطباء على شوية طلبة كده وكان في شوية طلبة سخنين عاوزين ايه يتكلموا عن ربنا وخلاص انما اغلب اللي موجودين كانوا مفيش دماغ بتستقبل حاجة كلهم حالات لان ده كان مجانا فبياخدوا الناس اللي في الشوارع يعني الشحاتين وكده اللي في أسوأ الحالات ياخدوهم والرهبات اللي من أوروبا والهند وكده يخدموهم فكنا نروح نساعدهم فأصروا بقى الخادمات والخدام كان في خادمات سخنين شوية كده فعاوزين يتكلموا ويوعظوا في ناس غاوية فقالوا طب نعمل يوم روحي ونقعد مع الأم الرئيسة اللي هي تلميذة الأم تريزا ست هندية طيبة جدا ف بتتكلم عربي مكسر انما يعني كنا نتكلم شويه انجليزي وشويه عربي فسالوها سؤال الناس دول ما بيستقبلوش كلام عن ربنا طيب انتوا بتعملوا معاهم ايه عشان توصلوا لهم المسيح احنا لما بنوعظهم ما بيفهموش حاجه بيستقبلوش فهي بصت كده وقالت انتوا بتوعظوهم ليه فواحده قالت لها هو انتوا ما بتكلموهمش عن ربنا يعني ازاي وازاي تبقوا رهبات وتبقوا واصله لكم الناس عندكم وتضيعوا الفرصة دي فقالت لها الإجابة البسيطة دي ما انساهاش بقى من أكتر من عشرين سنة قالت لها احنا مش بنكلمهم احنا بنحبهم احنا مش بنكلمهم بس احنا بنحبهم اكتشفنا ان في كتير منهم قوي طلبوا يتعمدوا قبل ما يموتوا كتير في المكان ده كانوا بيعملوا كده ويجي كهنة قبط يعمد ليه يتسأل الراجل من دول مثلا سألنا واحد بقى من العواجيز اهو انت يا عم اتعمدت ليه طيب فقال انا اصلي كنت اتحايل على عيل من احفادي يحميني وياخد ربع جنيه كلهم فقراء بعض يقرف مني ويرميني هنا الناس المحترمة النظيفة دي بتخدم عليا وتحميني وبيدوني مش بياخدوا مني ازاي ما بقاش زيهم شوفوا الرسالة ماشية ازاي القصة قصة حب قبل اي حاجة انما الكلام سهل والكلام كتير لكن الحب عملة صعبة عملة نادرة الحب النقي الصافي اللي ملوش غرض هو ده اللي بيوصل المسيح للقلوب الكنيسة القبطية طول عمرها شعبها فقير يوم جاء بابا خوميوس عشان راجل عسكري معاه أوامر بحرق القرى في الصعيد أوامر الإمبراطور عسكر بالعساكر بتوعه القرية طلعت كل فلاحة من دول شايلة الحل على رأسها وطبخلها طبخة تمام عشان تأكل العساكر فيسألوهم انتوا بض... يعني فاهمين احنا جايين ليه يقولوا اه ليه عشان تموتونا يا سلام عشان تموتونا وجايبولنا الاكل قالوا اه طب تعملوا كده ليه قال عشان المسيح قال لنا كده قال لنا نحب كل الناس ما يعرفوش يوعظوا ستات الغلابه دول بس يعرفوا يحبوا يعرفوا يحبوا يحطوا الاكل وتاني يوم ما عندهمش مانع يستشهدوا هم وعيالهم اما بخوه مش ساب الشغلانه استقال فورا رجع قلع زي العسكري ورجع عمل ديره عندنا في الصعيد تعمد وقال انا هعيش وسط الناس دول هيعلموني الفلاحين طريق السماء وعمل رهبانة الشركة وقال مش هينفع الراهب لوحده عاوزينه راهب يحب كمان فدخل في نظام جديد اسمه نظام الشركة الراهب يشارك أخوه اللاي يعني أحد أشكال الرهبنة كل ده مين اللي جاب بخوميوس فلاحة جهلة تعرفش تتكلم بس تعرف تحب غيرت حياته وغيرت شكل الدنيا بالرهبنة الشركة احنا عندنا فرصة نقدم المسيح بس من مدخل واحد لو عرفنا نحب الناس لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين